بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله كيف حال القلوب في وسط هذه المعمعات التي تفتت الأكباد والقلوب كيف حال قلوبكم إخوتي ألا أدلكم على ما به تصلح القلوب مراقبة الله عز وجل المراقبة استشعار المعية واستشعار المعية يصنع شيئان في وقت يصنع شيئين في وقت واحد استشعار أن عليك من الله عينا ناظرة استشعار أن عليك عينا ناظرة تصنع شيئين تصنع أولا الأنس بالله والفرح بالله واستشعار القرب يشعر بالقوة بالله واليقين في الله قال ربنا إننا نخاف قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى الآية الآية قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى الأخرى الذي ينهى عبدا إذا صلى ربنا قال في معرض التهديد ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى وجمعهما الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في موضع واحد إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها الثانية وجعل كلمة الذين كفروا السفلى استشعار المراقبة استشعار المعية استشعار أن عليك عينا ناظرة يطمئن قلبك ويخوفك يطمئن قلبك وتحس بالأنس ويخوفك أن تخالف القريب منك الرقيب عليك الكلام ده جاي في سياق إيه؟ في سياق منزلة العزم العزم اللي هو تحقيق ال- تحقيق القصد طوعا أو كرها تحقيق القصد طوعا بهذا الأنس وتلك المعية أو كرها بالخوف والرعب من نظر الله الخالق جل جلاله قلنا في تحقيق القصد الدرجة الأولى إباء القلب أن يخالف العلم إزاي قلبك ما يطوعكش إنك تخالف ما تعلمه من الدين إزاي قلبك ما يطوعكش إنك تعصي إزاي قلبك ما يطوعكش إنك تعمل الغلط اللي أنت عارف إنه غلط بشيم بيك برق المراقبة بشيم برق المراقبة انك انت تلاحظ ملاحظة فعلية تلاحظ شيم انك تلقط اشارة ان ربنا شايفك ان ربنا معاك ان ربنا مراقبك ان ربنا هيحاسبك شيم برق المراقبة نقلنا للكلام على منزلة المراقبة المراقبة الدرجة الأولى مراقبة الحق في السير إليه على الدوام اسمع بين تعظيم مذهل ومداناة حاملة وسرور باعث وقضينا الحلقة اللي فاتت في الكلام على المراقبة وعلى هذه الدرجة قال إبراهيم الخواص المراقبة خلوص السر والعلانية لله عز وجل يا إخوة في السر آه الإخلاص سهل أعمال السر الإخلاص فيها سهل سهل جدا عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم مش لهم ولا لنا الأحسن لك أنت أن تبقى أعمالك في السر لأن عمل السر الإخلاص فيه سهل حد شايفني ما بعانيش من تحقيق النية إني مش مراعي نظر فلان ولا نظر فلان ولا هيقول إيه ولا ده يقول إيه أنا مع ربنا بس أما في العلانية أما تبقى أعين الناس عليك نطاقا لما تبقى الدنيا كلها شايفاك يبقى تحقيق الإخلاص صعب جدا جدا عشان كده جايه لكم الموعظة اللي جايه لنا الموعظة بقى اللي جايه لنا أبو حفص النس- النيسابوري بيقول إيه إذا جلست للناس قاعد اهو عشان الناس عشان اوعظ الناس واذكر الناس بالله اذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ونفسك ولا يغرنك اجتماعهم عليك فانهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك الناس شايفه العمه والعبايه لكن ربنا هو اللي شايف اللي في القلوب ربنا هو اللي شايف خبايا النفوس ربنا هو العالم بالأسرار ربنا هو اللي مراقب الأحوال الناس شايفة شايفة مننا إيه شايفة الظاهر سمع الكلام اللسان أما اللي عالم بالضمائر ويرى الأسرار هو الله آه يا خوفي عشان كده سفيان الثوري بيقول ايه يقول كل شيء ظهر من عملي لا اعده فقلوبنا اضعف من ان تخلص والناس ينظرون كل عملنا الظاهر ده اللي انت شايفه ده ولا هحسب منه حسنه واحده كل ده مش محسوب اللي محسوب اللي بيني وبين ربنا اللي اعرف اضمن فيه قلبي اما اللي على الهوا ده ما يضمنش ومنين تضمنه والدنيا حواليك بتبص عليك المراقبة بقى أن تراقب قلبك في مثل هذه الأحوال تراقب قلبك ان ربنا شايفك وسامعك ويعلم ماضيك ومستقبلك يعلم حالك وما سيكون منك يعلم مرادك وما تخفيه يعلم ما تضمره وما تظهره يعلم السر واخفى يعلم الجهر وما يخفى جل جلاله سبحانه وتعالى لذلك قيل افضل ما يقوم به مسلم افضل ما يلزم الانسان به نفسه في هذه الطريق المحاسبه والمراقبة وسياسة عمله بالعلم المحاسبة ان احنا قلنا قبل كده خمس كلمات بتوع كل يوم الصبح المشارطة والمراقبة والمجاهدة والمحاسبة والمعاقبة ان الانسان يحاسب نفسه وعشان يحاسبها لازم يشعر برقابة الله عليه إن الله كان عليكم رقيبا رقيبا المراقبة أن تشعر أن الله معك ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم حاسس انك انت قاعد انت واتنين تانيين ربنا رابعكم انت واربعة تانيين ربنا سادسكم معاكم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ربنا شايفك ومراقبك وهيقول لك هيعرفك يوم القيامة يوم القيامة القعدة اللي انت كنت قاعدها كنت بتشوف ايه وبتسمع ايه وقلبك كان شكله ايه وانت قاعد كان ايه رد فعلك والرد فعلك على اللي انت بتشوفه ده واللي انت بتسمعه ده يرضيه ولا يسخطه عليك قلنا كتير قبل كده ورددناه مرات ان اللي ينظر لامرأة متبرجة عارية ويبتسم او ينشرح صدره انشراح صدره ده معصية قلبية ابتسامته دي معصية قلبية الرضا بأن يعصى الله انه يضحك حينما يستهزأ من الدين ويسخر من الشعائر دي معصية كبيرة جدا معصية خطيرة إذا شعرت إن ربنا شايفك وسمعك ومعاك وهيحاسبك على رد فعلك ده إيه اللي وداك هنا وإيه اللي خلاك تشوف ده وإنت عارف إنك إنت مش هتقدر تنكر ولا تقدر تغير هتتحاسب افضل ما يلزم الانسان به نفسه في الطريق الى الله المحاسبه والمراقبه وسياسه عمله بالعلم انك ما تعملش وخلاص وانما عشان تعمل لازم تبقى بعلم فتسوس عملك بالعلم العلم يمشيك كده ويمشيك كده ويوقفك هنا ويوديك كده ويجيبك كده ويو... ويمنعك هنا ويقربك هنا ويبعدك هنا ويسكتك هنا وينطقك هنا وسياسة عمله بالعلم وأهل الإسلام مجمعون على أن مراقبة الله تعالى تبدأ في مراقبته في الخواطر فحفظ الخواطر سبب لحفظها في حركات الظواهر فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته يا إخوة منزلة المراقبة دي هي التعبد باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير تعبد بصفات القرب والمراقبة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إن الله كان ع- واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فضيف الصفتين دول صفة القريب وصفة الرقيب مع أسماء الحفيظ العليم السميع البصير من عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها ولدت عند عنده مراقبة بعدد الأنفاس يبقى مراقب نفسه وهو داخل وهو خارج شوف بقى مراقب نبضات قلبه خفقات قلبه مراقبها يراقب سره وضميره الخواطر آه ابن القيم بيقول في كتاب طريق الهجرتين قاعدة في ذكر طريق قريب يوصل إلى الاستقامة في الأحوال صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قاعدة في ذكر طريق قريب يوصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال القاعدة دي قال وهي شيئان أحدهما حراسة الخواطر وحفظها والحذر من إهمالها الحذر من إهمالها والاسترسال معها آه كان نفسي أجيب لكم النهاردة برضو كلام ابن القيم في مدارج السالكين عن مفسدات القلب الخمسة فذكر منها ركوب بحر التمني بمناسبة الاسترسال معها الخواطر واحد قاعد كده ما بيتكلمش قاعد فاضي بس بيفكر عمال يفكر سرحان بنقول عليه سرحان سرحان في ايه سرحان في الدنيا اللي احنا عايشينها كتير تقول له سرحان في ايه الدنيا الهموم المشاكل الشهوات سرحان اهمال الخواطر والاسترسال معها ان خطر بباله خاطر وعمال آه آه آه سرحان مع الخاطر وعمال يطول في الخواطر ويطول ويزيد ويزيد ويزيد ويزيد زود الخواطر على يعني مثلا مثلا يعني واحد بيحلم قاعد يفكر قاعد كده بيفكر مراته عامله له مشكله فبيفكر ان هو اه حل وحيد اطلقها واتجوز لكن هتجوز مين اتجوز فلانه اه فلانه لا لا دي مش هتنفع طب اتجوز فلانه اه طيب آه هنعمل ايه اه دي تطلق وتاخد كذا وتعمل كذا وتسوي كذا وتتجوز التاني تعمل ايه في الجواز وتروح لمين وتقابل مين وبعدين تتجوزوا وشكل الجواز يبقى ايه وبعدين تعيشوا ازاي كل ده فين في السرحان وهو لا هيتطلق ولا هيتجوز كل دي اوهام وسرحان وعمال يرتب بقى امور امور امور ويرتب ويحلم اصل الحقيقه انه مش بيحلم لوحده ده في حد بيلعبه مين الشيطان الموسوس عمال الشيطان وس- وس- وس- وس- وس. عمال كل ما هو يقول كلمه الشيطان يزود له حته ويزود له حته ويجره ويعليه ويرفعه ويوديه ويجيبه عمال عنده مشكله في الفلوس فعمال يفكر طب اعمل ايه؟ اجيب منين؟ اكسر خزنه لا انا ما اعرفش اكسر خزن طب اقتل لي واحد يا عم انا اعرف اقتل فرخه طب اعمل ايه اه لما يجي الصراف بقى كده هو بيقبضنا وانا اتسحب والف من وراه واروح هابر لي قد 200 300 الف جنيه احطهم في جيوبي واخرج بالراحه وعمال يفكر خرج ومعاه الفلوس وبعدين متينات هيفكها ازاي ويدي من ايه ويفضل ايه ويجيب عربيه نوعها ايه ويغير شقه مين ويلبس ايه اه طب المصيبه الوقت يبان عليا يقولوا لي جبت الفلوس دي منين اه هقول كده و... وعمال يسترسل مع الخواطر ويحلم خلينا نقول في واحد بيحلم انه يبقى مجاهد في سبيل الله قاعد يفكر اه نفسي اموت شهيد في سبيل الله مفيش حل بقى بعد المصايب اللي انا عملتها غير ان انا اموت شهيد في سبيل الله طب تيجي منين دي اعمل ايه اه واعمل واشتري واجيب سلاح واشيل واعمل واروح واقابل و يحلم يحلم يحلم يحلم و- ويسترسل وزي ما قلنا اكبر مشكله في الاحلام دي احلام اليقظه اللي احنا بنسميها الخواطر اللي هي ركوب بحر التمني الامنيات الاماني كل ده خطره انك ساكت ده كل ده في دماغك مين اللي بيلعب في دماغك الشيطان هو اللي بيزين لك الامور دي وبيكبرها وبيروقها لك وبيمدها ربنا قال, قال ايه يعدهم ها ويمنيهم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا الشيطان هو العمال يكبر لك الاماني ويزودها ويعليها ويزينها ويروقها فلذلك البدايه في حفظ القلب حفظ الخواطر لا تهملها ولا تسترسل معها ابن القيم اسمع بقى كلام كلام ابن القيم يقول ايه بعد النماذج دي ولا ندي كمان نماذج لا كفايه كده بعد النماذج دي تعال نقرا كلام ابن القيم بقى بيقول ايه يقول حراسه الخواطر وحفظها والحذر من اهمالها والاسترسال معها فان اصل الفساد كله من قبلها يجيء لأنها هي بذر الشيطان والنفس في القلب بذر الشيطان والنفس لأن النفس البشرية نفس تجري بطبعها في ميدان المخالفة فإذا حبسها الإنسان بالأوامر والنواهي بالتكاليف والحلال والحرام تقوم هي تجري في الباطن في ميدان المخالفة تتمنى وتشتهي وانت ساكت فإنها بذر الشيطان والنفس في القلب في أرض القلب فإذا تمكن الشيطان من بذرها وتعاهدها بسقيه مرة بعد أخرى تصير إرادات ثم يسقيها حتى تكون عزائم ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال يبقى اللي مستسهل النهاردة يقول الخواطر ده قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم يبقى حديث النفس ده معفو عنه بس المشكلة الكبيرة ان حديث النفس ده بيفسد القلب وبعدين اذا حصل حديث النفس الشيطان يفضل يأزك لحد ما تعمل ألم ترى أن الشياطين أن ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدة يسقيها لحد ما تبقى إرادات يسقيها حتى تكون عزائم ثم لا يزال بها حتى تصير أعمال ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات لأنها إذا كانت عزائم يجد العبد نفسه عاجزا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارت إرادة جازمة وهو المفرط إذ لم يدفعها وهي خاطر ضعيف كمن تهاون بشرارة نار وقعت في حطب يابس فلما تمكنت منه عجز عن إطفائها أرى خلل الرماد وميض نار وأخشى أن يكون لها ضرام فإن النار بالعودين تزكى وإن الحرب أولها كلامه ذلك لازم من حفظ الخواطر ان تبقى دماغك تحت السيطرة ما تروحش كده ولا كده عشان كده قال ايه في الاعتصام منزلة الاعتصام قال الاعتصام هو صون الإرادة قبضا صون الإرادة قبضا انك تصون ارادتك بان تقبض عليها تمنحها أن تنفلت منك فتريد وتريد وتريد وتريد وتريد وتريد لا تريد لا ترد فإن قلت فما الطريق إلى حفظ الخواطر طب أحفظ خواطري دي إزاي إزاي أوقف هي دماغي ما بتبطلش الشغل أنا قلت لكم أحيانا إن الواحد بيفضل يفكر لحد ما يجي بالليل يحط دماغه على المخدة يقول دماغه شش بص نام اتخمد بلاش دوشة طب الإنسان إذا قال لدماغه بلاش دوشة وهس وهش و و ما بتبطلش طب إزاي أخليها تبطل احنا بنتكلم على الخواطر الرديئة واحد العلم الجازم باطلاع الرب تعالى ونظره الى قلبك وعلمه بتفصيل خواطرك العلم الجازم امبارح كنا بنقول في خطبه الجمعه في اسيوط وجزاهم الله خيرا اهل اسيوط اكرمونا وزادوا ربنا يجزيهم خير الجزاء وقلت لهم كلمتين على المنبر وكلمتين بعد ما نزلت وكلمتين دلوقتي ان الكل بيراهن عليكم يا اهل الصعيد واحسبكم انكم على خير انتم اهل الاصول انتم اهل الاسلام انتم اهل الفتوه والقوه والرجوله والشهامه فلا يتلاعب بعقولكم ولا تجروا الى اي معارك جانبيه انتم اهل الاسلام فادخروا قوتكم ونخوتكم لنصره الدين كنت بقول ايه بقى امبارح في آه، الوسيله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون الوسيله ان اللي عايز وسيله لتغيير اي شيء يبقى خد وسيل ابتغي وسيله الى الله يتحقق لك اي شيء ابتغي الوسيله الى الله وبعدين ربنا يدبر لك وسيله تعمل بيها اللي انت عايزه فكنا اول حاجه توبه امه وكانت الثانيه ايه صون العقد عن الشك ان العقد اللي بينك ربنا اللي بينك وبين ربنا بيقين فيهاش ادنى ذره شك انه القادر انه القاهر انه الملك انه المقتدر جل جلاله دون ذرة شك ألا يكون شيء في الكون إلا بإذنه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة صون العقد عن الشك خلوص العقد من الشك هي دي العلم الجازم باطلاع الرب يبقى انت عندك يقين قلتها كتير في الحلقات دي على القناة دي في الموضوع ده المدارج في فرق بين انك تعتقد وانك تعلم وانك تحس يبقى اولها العلم تعلم يقوى العلم ده انك تعتقد تبقى عقيده ويقين اليقين ده يثمر علم اليقين عين اليقين حق اليقين ان يثمر ان انت تبقى حاسس ان ربنا شايفك حاسس ان ربنا سامعك حاسس ان ربنا معاك وقريب منك احساسك ان ربنا شايف تفكيرك ده اللي انت ما تقدرش تخليني اعرفه ولا ابوك وامك ما تخاف ان حد يشوفه طب ربنا شايفه فيثمر ذلك حياؤك منه حياءك منه يثمر حياءك منه انك تستحي من الله استحيوا من الله حق الحياء ان تحفظ القلب وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى استحيوا استحيوا من الله حق الحياء الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه استحي من الله حياءك من رجل ذي هيبة في قومك أن أصحاب الهيبة يستحيا منهم يستحيي منهم أهل الحياء الناس اللي عندهم دم اللي بينكسفوا اللي بيخجلوا اللي بيخجلوا اللي بي اللي بيستحوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء لذلك بنقول ان احذر احذر من المحاولات الرديئة لكسر حياء المسلمين لخدش حياء المسلمين لجرح حياء المسلمين ل- لذبح حياء المسلمين محاولات رديئة في النكت وفي البرامج وفي الكلام وفي آه، الاستهزاء وفي السخرية وفي بقت موضة موضة رديئة مش من ديننا ولا يعرفها الموحدين حتى أهل الأصول ولاد الأصول المحترمين ما ينفعش معاهم الكلام ده ما ينفعش عيب حاجات كتير قوي عايزين نقول فيها كخ كده عيب ما يصحش غير ان احنا نقول بقى حرام لا يجوز غير انك تقول بقى لا ده كفر بمنتهى البساطة في الضحك والمزاح ربنا سبحانه وتعالى كفر بعض الصحابة الصحابة اللي هم صاموا وصلوا وهاجروا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا للجهاد في سبيل الله وقالوا كلمة بيهزروا بيضحكوا مع بعض مش قصدهم ربنا قال ولئن سألتهم ليقولن إن كنا نخوض ونلعب ايه اللي انتوا قلتوه ده بنهزر والله مش قصدنا ولئن سألتهم ليقولن إنا كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ربنا اثبت انهم كانوا مؤمنين وكفروا بعد الكلمه دي كلمه قالوها كلمه قالوها لو لو عرفت الكلمه هتتعجب بس ده ربنا ده كلام ربنا القران قالوا ايه اللي ورد في الاثار والسنه والسيره انهم قالوا قراؤنا ارغبنا بطونا واجبننا عند اللقاء بمنتهى البساطه قالوا ايه قراؤنا العلماء بتوعنا المشايخ دول ال- آه، آه، اصحاب كروش بتوع اكل وشرب وعند الجد ما تلاقيهمش بس قالوا كده ربنا كفرهم قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم جم يعتذروا والله ما نقصد يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم ده كلام ربنا مش انا عشان كده بقول لك ان القضيه انك انت لما يكون الكلام ده في دماغك هيخرج هيتقال والخطر في ايه الخطر الشديد انك انت لما تسمع الكلام ده او تشوفه تحضره ربنا مطلع عليك وشايفك وشايف رد الفعل جواك اذا انت رضيته وضحكت وفرحت وهقهقت ده اكبر من الكلام نفسه ان ترضى ان يستهزأ بايات الله وان ما رضيتش وشفت الكلام ده يبقى ليه بتقطع قلبك وتحزن نفسك و... وتشوف اللي يأذيك ويأذي غيرك في كلا الحالتين لا يجوز رؤيته ولا يجوز الكلام ولا يجوز الكلام ترديد الكلام ولا نقله ولا إشاعته ولا الدلالة عليه اطلاقا مش أنا اللي بقول ربنا اللي قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم خلي بالك ده كلام ربنا بدون تفسيره ولا شرحه ولا حاجة أبدا كلام واضح تماما سبحان الملك جل جلال الله يبقى نمرة واحد العلم الجاسم باطلاع الرب على الظاهر والباطن اثنين حياؤك منه استحي من الله ثلاثة إجلالك إجلالك له أن تجل الله وتعظمه قلنا هنا أن الدرجة الأولى مراقبة الحق في السير إليه على الدوام بين تعظيم مذهل تعظيم مذهل إجلالك له تعظيمك لله أن يرى مثل الخو... مثل تلك الخواطر في في بيته الذي خلقه لمعرفته ومحبته ربنا خلق لك قلب احنا قلنا ان القلب ده صدر وقلب وفؤاد ولب دول كلهم القلب ان ربنا يرى هذا في قلبك الذي خلقه سبحانه لتعرفه به وتحبه به فاذا بك تسكن فيه الكلاب والشياطين أربعة خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر خاف من ربنا ربنا سمعك ربنا شايفك ربنا يعلم ماضيك ويعلم مستقبلك ربنا يرى تدبيرك ويرى جل جلاله ويحيط بمكرك و يعلم ما تخطط له ربنا يعلم جل جلاله وهو القادر والقاهر فوقك جل جلاله قادر يشلك قادر يسخطك قادر يخسف بك قادر يبتليك حتة سرطان قد كده قادر خاف من ربنا خاف من ربنا ان ربنا ينزل عليك رجزه وعذابه ممكن تقول عم الشيخ ما هم ليل ونهار عمالين يشتموا الاسلام وي... ويحاربوا الدين وي... ويستهزئوا ويعملوا وربنا ما عمل لهمش حاجه انت مستعجل ليه لكن ممكن انت بقى يا مسلم يا اللي بتتفرج ولا بتشوف ولا بتعمل ولا بتقول اذا كان ربنا جل جلاله يريدك يحبك يعجل بعقوبتك لياتي بك يعجل بعقوبتك ليغفر لك ما مضى ليجعلك تتوب رغم انفك الناس مش زي بعضهم زي ما بنقول ان الايمان درجات الكفر دركات قال الله جل جلاله هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يبقى في اقرب واقرب في ناس اقرب للكفر من المؤمنين وفي ناس اقرب للايمان من الكافرين في خط كده عشان كده نفسي ابقى اعملها مره على السبوره هنا كده ان في خط كده خط الخط ده مسميها انا مجموعه حلقات خطوط فاصله خط فاصل الخط ده زي ما بقول كده خط ما بين اليأس والرجاء خط خط ما بين الصبر والقنوط خط ما بين القوة والعجز او القدرة والعجز خط خط ما بين الكفر والايمان خطوط فاصلة في خط ما بين الكفر والايمان الخط ده كل ما ترتفع في درجات الايمان بتبعد عنه كل ما ايمانك ينزل بتقرب منه كل ما معاصيك تكتر بتقرب منه المعاصي بريد الكفر قربت من الخط لحد ما يجي وقت تتجاوز الخط وتنزل الى الكفر والناس الكفار الكفر دركات ربنا سبحانه وتعالى قال انما النسيء زياده في الكفر في كفر وفي زياده في الكفر فالكفر دركات لتحت الكافر اللي بينزل بينزل بينزل بكثرة المعاصي الكافر اللي احيانا بيبقى في كافر بعيد عن المعاصي والذنوب قد يرق قلبه ويلين بيقرب من خط الايمان بيقرب كلما قلت معاصيه وقلت ذنوبه بيقرب حتى يأذن الله له بالهداية فيصل الى درجة الايمان لذلك بنقول ايه خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر خاف خاف من ربنا قال الله ويحذركم الله نفسه احذر بطش الله قال جل جلاله إن بطش ربك لشديد شديد انه هو يبدئ ويعيد قال الله وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد فاحذر بطش الله خوفك منه جل جلاله أن تسقط من عينه إذا وقعت خلاص قلنا دي زي اللي بيقع من على جبل ما يعرفش يمسك نفسه في الوسط بقى يتدهده حتى ينزل إلى الس- سفح الجبل إلى الوادي إلى أوطى نقطة مع الزبالة ونزوله بيها الخامس إيثارك له أن تساكن قلبك غير محبته والشغل به معنى عالي بقى لأصحاب الهمم العالية إنك تحذر إن يقع في قلبك شيء ربنا ما يحبوش والقلوب بتتملي وتفضى خلي بالك يعني اللي قلبه مليان بحب مراته وولاده والفلوس والعربيات وال... والبيوت وال... والأكل والشرب والنوم والشهوة قلبه مليان مفيش مكان لحب الله الرسول مفيش مكان لحب الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا فدل على أن القلب يمتلئ ويفرغ بيتملي ويتفضى فلذلك إذا كان قلبك مليان بغير الله ما يدخلوش حب الله فلذلك بنقول الخواطر دي اوعى قلبك ينشغل بالخواطر فينشغل عن الله طبعا قلبك ينشغل عن الخواطر ينشغل بالخواطر فما يبقاش فيه آه، حب لله ما يبقاش فيه ما يبقاش فيه انشغال بالله جل جلاله اوعى احذر ستة خشيتك أن تتوالد تلك الخواطر هي الخواطر دي مشكلتها كده بتتوالد يعني اتنين اربعة تمانية ستاشر اتنين وتلاتين اربعة وستين مية تمانية وعشرين ميتين ستة وخمسين هي كده بتتوالد بتتوالد وتتكاثر الخواطر ادم بقى في قلبك وجد الشيطان ان قلبك مرتع خصب لهذه الخواطر بذر فيها وولدها فإذا توالدت يستعر شرارها يستعر شرارها فتأكل ما في القلب من الإيمان والمحبة فتذهب به جملة وأنت لا تشعر سبعة أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاد به فاعلم أن كل خاطر منها هو حبة في فخ منصوب لصيدك وأنت لا تشعر احذر ان حد يصطادك يشتغلك اوعى حد يكلفتك يخطفك بسبب ايه الخواطر دي بيقولوا دايما العجب في في اللي بيصطاد انه شاف الحبة وما شافش الفخ هو ايه اكبر الحبة ولا الفخ قول يا عم ياسر ياسر 43 الحبايه قد كده والفخ قد كده ومع ذلك شاف الحبايه وما شافش الفخ اهو ده اللي انا بحذرك منه انت شايف ان دي مشكله تافهه ومساله بسيطه مش مشكله الواحد يقعد بي- بيضحك ده تهريج يعني مفيش مشكله لا ده فخ فخ كبير لهدم الدين انت مفكر انها لا دي حبايه عشان اصطيادك واصطياد غيرك عشان يهدم الدين جواك يهدم الخير جواك ش- بيكب على الغيرة الغيرة على الدين بيكب عليها مية ش- يطفيها جواك بالضحك والتهريج واللعب لا لا لا لا لا. مش حباية ده فخ فخ كبير عشان يصطادك ويجرك ويشتغلك ويلعب بيك ولما يلم فريق كبير يلعب بيه يقدر يحارب الدين كويس أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصطاد به فاعلم أن كل خاطر منها حبة في فخ منصوب لصيدك وأنت لا تشعر ثمانية أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان ودواعي المحبة والإنابة أصلا في قلب واحد ما ينفعش أصلها هي كده يا يمين يا شمال يا صح يا غلط سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام يبقى دي- في الآخر بقت إيه هي برضو حلال وحرام الشبهات دي آخرها في الحرام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فلذلك آه، اوعى تيجي في الحته اللي في الوسط دي في الاخر هتجرك للحرام هتضيعك ذا- بل هي ضدها من كل وجه وما اجتمع في قلب الا وغلب احدهما صاحبه واخرجه واستوطن مكانه فما الظن بقلب غلبت عليه خواطر النفس والشيطان ما الظن بقلب غلبت خواطر النفس والشيطان خواطر الإيمان والمعرفة والمحبة فأخرجتها واستوطنت مكانها لو كان في القلب حياة لأحس بألم ذلك وأحس بالمصابة تسعة تاسعا أن يعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له فإذا دخله القلب غرق في غمراته وتاه تاه في ظلماته فيطلب الخلاص منه فلا يجد إليه سبيلا فقلب تملكه الخواطر بعيد عن الفلاح معذب مشغول بما لا يفيد عشره أن تلك الخواطر هي وادي الحمقى وأماني الجاهلين فلا تثمر لصاحبها إلا الندامة والخزي وإذا غلبت على القلب أورثته الوساوس وعزلته عن سلطانها وأفسدت عليه رعيته وألقته في الأسر الطويل كما أن هذا معلوم في الخواطر النفسانية فكذلك في الخواطر الإيمانية الرحمانية هي أصل الخير كله فالقلب كالأرض إذا بذر فيها خواطر الإيمان والخشية والمحبة والإنابة والتصديق بالوعد ورجاء الثواب وسقيت مرة بعد مرة وتعاهدها صح- صاحبها بحفظها ومراعاتها والقيام عليها أثمرت له كل فعل جميل وملأت قلبه من الخيرات واستعملت جوارحه في الطاعات واستقر بها الملك واستقر بها الملك في سلطانه واستقامت له رعيته أما إذا بذر فيها خواطر الشيطان والنفس والشهوات والدنيا كان فسادها لا يرجى معه صلاح اخوتي انا احبكم في الله دي مشكله الخواطر ودي قضيه المراقبه ان الله يراقب باطنك يراه فاوعى الخواطر دي تشتغل فتشغلك عن ربنا وتبعدك عن ربنا استشعر المراقبة واجب الأسبوع ده إنك تحس الإحساس نعمة الإحساس نعمة واجب الأسبوع ده إنك تدرب قلبك وشعورك وباطنك على الإحساس إنك تحس إن ربنا شايفك إنك تحس إنك تحس إن ربنا سمعك إنك تحس إن ربنا معاك وقريب منك إنك تحس ان ربنا مطلع عليك وهيحاسبك وهيقول لك استشعر انك تقف بين ايدين ربنا يقول لك انت ليه لم تغار على ديني وعلى شرعي وعلى كلامي هتقف قدام ربنا يوم القيامه ويسالك انت ليه ما دافعتش عني وعن ديني وشريعتي واوامري هيسالك انت ليه ما وقفتش مع عبادي الصالحين وغرت على اعراضهم هتقول له ايه عايزين تدريب الاسبوع ده على الاحساس انك تحس ان ربنا سامعك وانت بتتكلم شايفك وانت قاعد بتتفرج وانت ماشي في الشارع وانت نايم وانت رايح وانت جاي معاك احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله
دروس العلم زاد المت